من أكثر الجمل يلي نسمعها اليوم هو ما عندي وقت أو مشغول بينما الحقيقة هي ما عندي إدارة جيدة للوقت لأنه اليوم واحدة من أشرس الحروب من عدو الخير هو أنه يضيع وقتك فبالنتيجة تبطل تكون مؤثر ومثمر ومغير في بيتك في دائرة علاقاتك في كنيستك في خدمتك وحتى في شغلك سؤال اليوم هل الكتاب المقدس يعلمنا مبادئ روحية بالتعامل مع الوقت؟ وهل من الممكن أن يكون عندي إدارة جيدة للوقت فبالتالي يكون عندي وقت لنفسي ولربنا ولأولادي ولصحتي ولخدمتي؟ للرد على هذا السؤال وأسئلة أخرى آه، معنا بالاستوديو آه، الدكتور حليم حسب الله دكتور حليم أهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ اشرف آه، فرحانين تكون معانا اليوم بالاستوديو و... وعشمانين مثل ما بنحكي بالمصري انه نرد شويه على التساؤلات آه، اللي يمكن حتى احنا وكل الناس من حوالينا اليوم مؤمنين وغير مؤمنين بنجتاز فيها وهي اداره الوقت، نسمع كثير هاليوم الناس بتحكي انا بزي انا مشغول انا ما عندي وقت واظن ال... مثل ما حكينا انه انا ما عندي اداره جيده للوقت، اليوم حابين نتعلم من كلمه الله آه، كيف احنا نكون مفتدين للوقت، يعني اذا نقرا بافسس 5 16 مكتوب مفتدين الوقت آه، لانه الايام شريره، ايضا بكولوسي 4 5 تقريبا نفس العباره بيحكيها بولس الرسول بالروح القدس اسلكوا بحكمه من جهه الذين هم من خارج مفتدين الوقت. آه، بالبدايه ما معنى انه اكون انا مفتدي للوقت؟
تفتدي الشيء يعني تستفيد بيه او ما يضيعش من بين ايديك نعم لاني او تكسبه لنفسك كلمه الفداء نفسها اقتناء الشيء وتحريره بدفع الثمن فيه الكلمه نفسها نعم اقتناء الشيء بدفع الثمن فيه علشان تستفيد بيه كمان فالوقت ان لم اقتنيه واستفيد منه وضاع مني هتبقى مشكله كبيره لان كل حاجه ممكن نسترجعها الا الوقت صحيح يعني تسترجع اي شيء اللي بيشتري بدله وما تعجبوش بيسترجعها ويجيب غيرها كل حاجة ممكن تسترجعها لكن الوقت اللي بيعدي استحالة ترجعه تاني لما تكون انت مين صحيح النهاردة النهاردة في أيام ربنا إيه آه وليكن مثلا النهاردة الجمعة اليوم الجمعة ماشي ايوه مش هتقدر ترجع الخميس الخميس راح خلاص مم.
فاليوم اللي عدي لا يمكن استرجاعه اطلاقا فاذا ما كنتش تستفيد بوقتك وعلى وجه السرعه اليوم هيسيبك ومش هتقدر تسترجعه ومع الزمن والايام والتقدم هتلاقي نفسك ندمان على كل لحظه عدت بس الندم مش هيصلح الخطا اللي انت عشته اطلاقا من وقت بعيد كان شعر راسي اسود لكن دلوقتي شعري ابيض في شوية أسود
علشان ارجع الوقت واخلي شعري يبقى اسود استحاله انا ارجع الوقت اطلاقا كان كل الناس رجعت الوقت فعشان كده في حكمه بتقول مش في الكتاب المقدس لكن حكمه بتقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك قطعك صح.
يا يا.
عشان كده المهم قوي الوقت وكيفية الاستفادة منه خسارة كبيرة إن أنا لا أفتدي الوقت بمعنى أشتريه أمتلكه مش يمتلكني أستخدمه مش يستخدمني لفائدة الآخرين وفائدة بيته وكنيسته زي ما أنت قلت كل الأشياء دي هي حتى لا أندم فيما بعد عندما تتقدم الأيام بي صحيح يعني مثل ما تفضلت اليوم انه واحد ممكن يرجع بدله حقيقة حتى لما الصحة تضيع مرات ممكن جدا انه ترجع الصحة وواحد يتعافى لما الفلوس تضيع ممكن ترجع الا الوقت آه، لما بيضيع ما ممكن يرجع ابدا آه، لذلك الكتاب المقدس بيأكد على ضرورة مفتدين الوقت لانه الايام شريرة يعني هاليوم بحسبة بسيطة كنت بفكر انا اذا انسان عايش 72 سنة ومعدل يعني 72 سنه ممكن بالشرق حتى آه، فاذا بينام ثمان ساعات باليوم فهاي 24 سنه من حياته نوم واذا بياك اذا بيشتغل ثمان ساعات باليوم مع ساعه رايح جاي هاي 27 سنه لانه السنه او الساعه بثلاث سنين آه، اذا بيقعد على مواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت او او يشوف له فيلم او تليفونات ساعتين باليوم بالمعدل فهاي ست سنين من العمر راحت على التسليه فلما نحط 24 سنه زائدا 27 سنه زائدا مثلا ساعتين بياكل آه، هاي ست سنين ساعه بيودي الاولاد للمدرسه او بيروح للشغل حقيقه راح نشوف انه طار العمر يعني راح العمر وما ما بقى شيء لكن في ايه بسفر الجامعه اصحاح ثلاثه تقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت يعني كل شيء الله وضعه له زمان ولكل شيء تحت السماوات في وقت اليوم كيف ممكن يكون عندي إدارة جيدة للوقت
ال- الأول أول شيء ينبغي أن أفكر بطريقة منطقية في استخدام الوقت نعم أحيانا كتير مش عايز أقول نفقد التفكير لكن إحنا بنصيب عقولنا بالبلادة ولا نفكر في الوقت ولا أهمية الوقت وبالتالي بيضيع مننا لأن ده ناتج من عدم التفكير السوي السليم الصحيح في إدارة الوقت عشان كده الرب يسوع قال لما تشرع تبني برج اجلس أولا واحسب واحسب النفقة.
النفقة الطاقة إذا أنا لابد أن أنا أقعد مع نفسي وأعرف قيمة الوقت وغلاوته وبالتالي أستفيد بالوقت في الأشياء الهامة وحاسب نفسي على كل وقت يضيع بدون فائدة هل أنا لما أقعد على ال social media على سبيل المثال وأقعد أ- أ- أكتب لك وتكتب لي ونضحك مع بعض ونمزح وتعدي مننا الساعات ما هي الفائدة التي عادت لي ولك
يعني sorry في في ناس بيحكوا تسلاية ترفيه محتاجين بالحياة ده فراغ sorry يعني معلش آه.
ان هذه الامور تدل على الفراغ في الكيان الانساني انا عاوز املى الفراغ الداخلي باي شيء من الاشكال يعني مثلا واحد بيقعد على القنوات الاباحيه او الافلام السيئه نعم وضيع ليله ويصحى الصبح م- مقتول ويروح الشغل نايم عشان ايه عشان كان قاعد قدام شاشه بيشوف شيء سيء ورديء هذا استعباط.
شوش على عقله وسمم عواطف عواطفه الشخصيه وكب العواطف بتاعته في اواني لا مش بتاعته ورايح الشغل مقتول تقدر تقول لي ما هي نوع الفائده خطية هاي واستعباط خطيئة واستعباد وفي نفس الوقت الوقت خلص م- منه مضي على الوقت.
ضاع الوقت يس.
على بال ما يبقى في الشيخوخة ويبتدي يفوق يقول كنت المفروض أعمل وأعمل وأعمل وأعمل آه ضيعت الوقت بإيدي في كلام فارغ هل كلمة آه دي بتسترجع الوقت تاني؟
تو ليت يبقى إذا لازم أفكر التفكير السوي في كيفية استخدام الوقت في أمور مفيدة لي وعلى فكرة أنا بتكلم كلام عام مش مجرد كلام وعظي لا أنا بتكلم كلام عام أعظم سلعة أنا أقدرها وقلتها مرة في عظة من العظات في نهضة من النهضات لو عندكم محل يبيع وقت قولوا لي على فين المحل وعنوانه اروح اشتري الوقت انام فيه بس لان وقتي مشغول كل وقتي مشغول يا اما في قراءه الكتاب يا اما بصلي يا اما بوعظ واخدم يا اما في الزيارات وافتقد سلامه الناس يا اما اشوف مريض يا اما اروح واحد فقير اطبطب عليه وقتي مشغول فين الوقت اللي عندي انا اضيعه عفوا في حاجات ما تستاهلش يعني لازم نفكر تفكير صحيح وتفكير سليم وخاصة يا أسيس مع الشباب بصفة خاصة لأن ممكن الشباب يكون بيشاهدونا أو بيسمعونا أنا النهاردة بقدم نصيحة لكل شاب حبيبي الشباب مش هيدوم الوقت بمر والعمر بمر بسرعة بس هتندم اسرق الوقت قبل ما يسرقك استفيد بالوقت بدل ما الوقت يستفيد بيك استخدمه في أمور حسنة اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تجيء السنون أو صح.
ذات الأيام والسنون التي تقول, التي تقول ليس ليس لي لي.
فيها سرور فيها سرور.
عشان كده استفادة الوقت مطلوبة فعشان كده مهم قبل ما أقول نظم وقتك بقول فكر صح يمكن أنت ملاحظ إن أنا ركزت على الجزئية دي بالذات فكر صح في حساباتك للوقت مشكلتنا مش بنحسب وقت للزمن يعني خلينا نحكي محاسبية يعني صح محاسب. بحاسب نفسي بالظبط او كده بالانجليزي بنحكي accountability Yeah.
انه انا هذا الوقت هو عطيه من عند الرب هنقول دلوقتي الوقت ده وقيمته ايه جاني أحد الشبان في ال high school ومشدود ومتوتر وتعبان وقال لي أعمل معروف صلي لي أنا متوتر وتعبان ومتضايق قلت له لا قال لي همتحن الأسبوع ده وصلي لي إن الرب يقف معايا فسألته السؤال أنت ذكرت دروسك في خلال السنة قال لي لا قلت له طب أروح أقول ربنا إيه يا صح يعني انت غششني الصلوه اروح اقول لربنا ايه اوحي اليه بالميكانيكا ولا اوحي اليه بالكيمياء يا اخي واخد بالك ايه اللي يخليه متوتر ضيع وقته صح طب ضيعت وقتك تسع شهور دراسه ضيعتها فين ابسط الاشياء ضيعت وقتك فين انا متاكد ضيع وقته يا اما مع اصحابه يا اما في النايت كلاب مع اشرار كتير يا اما في ال- على الميديا مش عارف يكتب لمين صديقه ولا صديق ويسمم افكاره وضاعت الايام وجاء ال- الامتحان ومشدود ومتوتر وبقول صلي له اصلي له اقول له ايه عشان كده لا فكر صح وما تضيعش الوقت استفيد من كل لحظه في حياتك طيب ه- هاليوم يعني اظن مش اظن عندي ثقه انه اكثر واحسن واحد آه عمل عمليه اداره للوقت و time management وكان مؤثر ومغير في التاريخ هو شخص ربنا ومخلصنا يسوع نعم.
المسيح يعني لم يكمل ربيعه الرابع والثلاثون آه بالجسد احنا بنحكي لما آه.
آه.
كان آه بالناسوت انسان 33 سنه لكنه غير العالم آه، صنع فداء كرز آه، آه، فوض التلاميذ آه، صنع فداء ما تقام وغير والى اليوم آه، اكثر شخص غير آه، في العالم عمره 33 سنه وعندنا امثله ايضا بالكتاب المقدس مثلا آه، يوحنا المعمدان تقريبا اظن 30 سنه لكنه مؤثر جدا لم يقم بين النساء من هو آه، م- أعظم.
بين المولودين من النساء من هو اعظم آه، من يوحنا المعمدان وفي عندنا يعقوب الكبير وفي عندنا ستيفانوس اللي رجم آه، و- وعظته موجوده بسفر اعمال الرسل شو اللي بنتعلمه اليوم من حياه يسوع وحياه هؤلاء الناس اللي اثروا وغيروا بوقت قصير وقياسي جدا هل الحياه اليوم تقاس بطولها ام بمدى تاثيرها لما احب استفيد من دراسه شخصيه معينه مؤثره اولا لازم اعرف ادرس عن هذا الشخص في سجل حياته يعني مش مجرد ان انا اسمع اقوال من اي حد يقول لي ده فلان كان مؤثر لكن لا اذا كان فعلا الشخصيه دي مؤثره لابد ان يكون هناك كتاب مكتوب عن حياته فلابد ان ادرس واشوف الشخص ده استغل وقته ازاي واستخدمه ازاي وكم من الوقت ضيعه وكم من الوقت اشتغل فيه تدا.
فعلشان انت بتقول لي شخصيتين زي شخصية رب المجد يسوع وشخصية المعمدان يبقى انا محتاج عاوز, عاوز استفيد بوقتي ان انا اروح للكتاب اللي كتب عن الرب يسوع وادرس حياته استفاد منها ازاي انا شخصيا احب درس الكتاب وبحب الك- الدرس عن حياة الرب يسوع ودي من ضمن الاشياء اللي فادتني كتير وخاصة حياة الرب يسوع حياة يوحنا المعمدان حياة الرسول بولس اللي في الكتاب المقدس الناس الحلوين دول وعلى رأس القائم رب المجد المتجسد درست شخصياتهم ازاي استفادوا بالوقت وكان ده ليه تأثير في حياتي فكنت بسأل نفسي السؤال قد إيه من الوقت ضاع من الرب يسوع في حياته ده من طفولته صح من طفولته وهو عمره 12 سنة لما المطوبة مريم ويوسف دوروا عليه وما لقيوهوش رجعت بتقول له لنا تلت- ثلاثة أيام بنبحث عنك وسط الرفقة والأقارب مش عارفينك فين قال لها إيه ينبغي.
ألم تعلمها أنه ينبغي أن أن أكون أكون.
فيما لأبي نعم.
يبقى إذا في تقدير كأني إنسانيا كأني محاسب بالوقت قدام الآب صح درس بسيط اتعلمه وهو عمره 12 سنه 12 سنه عامل حساب للوقت والزمن ينبغي ان اكون فيه ما لابي انا النهارده حياتي من الحداثه الى الان اسال نفسي سؤال انا موجود هنا ليه وعلشان ايه عشان العب اضحك اشرب اسكر ازني اجري في اللهو واللعب ولا في امور الله لاجلي لأجلها الله خلقني يعني لما بيتكلم في أشعية 43 سبعة عن الغرض من خلق الإنسان يقول لمجدي قد خلق قد خلقته وجبلته وصنعته يبقى أنا هنا موجود لأجل مجد الله مش علشان أي حاجة تانية مش ناكل ونشرب وغدا نموت عفوا في التعبير معلش اسمح لي لما بقول ناكل ونشرب وغدا نموت ايه الفرق بينه وبين الحيوان طب الحيوان ياكل ويشرب وبكره يتذبح ويروح لحاله او بموت لكن الله لا ميزني نسمه القدير تعقلهم الله اعطاني عقل مفكر عشان كده لازم افكر واعرف ازاي انا استفيد من الوقت زي ما استفاد الرب من وقته بولس من وقته يوحنا المعمدان من وقته لازم اعرف ان الوقت يا- شوف يعني يقول لك اسمع الايه دي يقول لك ايه اعمل مشيئتك يا الهي سرر سرر.
يعني عايش لاجل مشيئه الله ولذلك تبص تلاقي في النهار ازدحام الناس خدمه مستمره بدون توقف لاشباع الناس وتسديد عوازهم واحتياجهم وحل مشاكلهم وشفاء امراضهم وبالليل ما كانش ينام يصلي كان يصعد إلى الجبل ليصلي قد إيه أثرت فيا الآية اللي قيلت في لوقا قضى الليل كله في الصلاة الليل كله قضاه في الصلاة يبقى ينام في النهار مش هو ده اللي احنا بنعمله ما دام اشتغلنا الليل ننام في النهار لكن في النهار تزاحمت عليه الجموع وقضى اليوم كله يمكن حد يقول لك طب ده الرب لكن انا انسان حبيب قلبي القصه مش بندرس الرب وانسان لكن احنا بنقول كيفيه استغلال الوقت والاستفاده منه لان لو ضاع مني الوقت مش هقدر اعمل حاجه لك ما فعله الرب في ثلاث سنوات ونص قبل الصلب مش ممكن ابدا تقدر تحصيها وتعدها صح.
ايه ده استغل الوقت على اسلم طريقه وافضل طريقه عشان كده تلاقي بولس الرسول استغل الوقت استغلال حسن يوحنا المعمدان استغل الوقت اثروا في العالم بطريقه غير عاديه في وقت قليل وقصير عشان كده مهم يعني انا اشكرك لانك حطيت العنوان ده وال- والحلقه دي لاجل لان النهارده فيها رجاله كتير والنهارده في عدم تقدير للوقت ضاعت امور رائعه كان الانسان المفروض يحققها لكن ما تحققتش بسبب مش عندوش مخ ولا عندوش وقت لكن بسبب الهرجله وضياع الوقت من بين يديه نعم.
فمهم قوي نستفيد بالوقت آه دكتور حليم يعني موسى بمزمور 90 انت وبتتكلم آه اجى على بالي قال احصاء ايامنا علمنا فنؤتى قلب حكمه لانه وبعدين قال آه تقرض سريعا فنطير يعني نعم.
آه، ستون وسبعون فبالقوة آه، ثمانون أفنينا سنيننا كقصة صح بس يا ترى القصة اليوم كل واحد يعني كل واحد منا بيكتب قصة صح آه، يا ترى شو القصة اللي بنكتبها اليوم يعني قصة يسوع كانت واضحة صنع فداء وتلمذ و آه، يوحنا المعمدان قصته اليوم بالكتاب المقدس واللي سواه واللي غير فيه أيضا واضحة وبولس وموسى وآخرون آه، كثيرين آه، فاذا حضرتك تكلمت على المحاسبيه الذاتيه للوقت وحكيت على الاولويات انه نخلي اولويات صحيحه ما رايك مرات يعني كنت بقرا من من كم يوم بس الشاب اللي اجى على يسوع قال قل لاخي ان يقاسمني الميراث فيسوع جاب وقال له من قال لك آه انه من اقامني من قاضيا أقامني او مقسما عليكم قاضيا او مقسما يعني يعني بعباره اخرى حكى له لا مش شغلي يعني هذا مو شغلي أه، هل مرات حتى ما نفتدي الوقت مرات محتاجين ان نقول لا
إذا ما تعلمناش نقول لا يبقى إحنا ما تعلمناش ولا حاجة. أنا حياتي كلها مش نعم. لكن في حياتي نعم ولا. كل ما هو صالح للبنيان وكل ما هو خير وبركة لنفسي وعائلتي وللآخرين والرب أولا قبل هذه ال- قبل كل هذا بقول نعم. لكن إذا كانت الأمور ضدي ضد بيتي ضد الرب وضد ده لازم أقول لا لازم أقول لا للشيطان أقول لا للخطية أقول لا للشهوات المعروضة عليا أقول لا لضياع الوقت لا فلا م- مطلوب م- مرات احنا بكلتشرنا العربي بنخجل واحد يطلب منك شغله مشوار آه، ق- قد لا تعود بالنفع حقيقه يعني آه، ف يمكن لازم دي, نتعلم دي حساسية زيادة عند الشخص لأن صح.
أنا لازم الناس تعرف طبعي وطبيعتي نعم.
وعلى فكرة لما بقول لشخص لا بيبقى فاهمني مش ما يفهمنيش يعني مثلا واحد يقول لي ممكن أزورك دلوقتي بقول له لا, لا آسف معلش الوقت مش مناسب لأن أنا دلوقتي رايح اجتماع فعرف الأخ إن أنا عندي اجتماع وده أولويته رقم واحد مش هقول له هتستحمل أقول له طب معلش تعالى طب وبعدين والاجتماع اللي انا رايح له الخدمه اللي انا رايح لها اعتذر للكنيسه بحالها بدل ما انا اعتذر لشخص اعتذر للكنيسه بحالها اقول يا كنيسه معلش اصل في واحد استحيت منه واتكسفت وعاوز انا يعني بالعقل والمنطق لازم هو يقدر وقتي لازم يقدر واذا ما اتعلمش الدرس من اول مره هيتعلمها من تاني مره وتالت مره ورابع مره نعم. لازم اتعلم اقول لا مش كل حاجه نعم م. انا احكي هذه القصه حصلت معايا وان كانت يعني البعض هيلومنا عليها لكن انا احكي حتى ولو في ملامه احد الشبان بيقول لي لو سمحت انا عايز اقعد معاك قلت له بكل السرور يا حبيبي انا موجود هنا لخدمه الاخرين والرب حطني في الخدمه تركت عملي الزمني في سبيل اخدم الرب من خلالكم انتم فعشان كده اهلا وسهلا بيك بس في حاجه مهمه قال لي اتفضل قلت له تجيني الساعه كام قال لي الساعه 10 الصبح قلت له خد بالك انا وقتي محسوب يعني لما بقول لك تعالى بحط لك ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه انا ما اقدرش افرط في الوقت وأست... واقعد كده زي ما بقول السودانيين وانا سامعاك لا حدد بالظبط قال خليها 10 ونص قلت له عشرة ونص قال لي عشرة ونص قلت له أهلا بيك عشرة ونص ما جاش 11 إلا ربع ما جاش لبست وقفلت البيت الباب بيتي ونزلت تحت ماشي وأنا ماشي اتقابل معايا فبقول لي معلش قلت له لا ما فيش معلش أنا آسف أنا ورايا موعد تاني الله معاك وسبته ومشيت نعم طبعا البعض ممكن يلوم عليا يقول لا كنت خدته بخاطره كنت طلعت بالله لازم يتعلم احترام الوقت معايا لان اذا كان هو مهرجل في وقته معلش انا وقتي غالي اتعلمت ان انا اقتني الوقت صح مفتدين الوقت يا لان الوقت منذ الان مقصر صح النهارده انا موجود بكره مش عارف موجود ولا لا الزمن اللي بيضيع مني مش هيرجع تاني يبقى لازم اعلمه درس بطريقه ممكن تكون صعبه شويه صحيح ممكن يكون زعل ماشي بس على الاقل اتعلم درس وهو احترام الوقت واحترام المواعيد وده شيء مهم فلازم اتعلم اقول لا زي ما انا بتعلم اقول اه ولما بنحكي آه، اخ حليم على موضوع الاولويات يعني انا انا بتذكر او بفكر آه، انه يسوع قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ايليا آه، قال لل- للارمله قال اصنعي منها اولا كعكه صح ف- فبنحس يعني حتى يسوع قال متى قدمت قربانك وهناك تذكرت ان لاخيك عليك شيء فاترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا نعم واصطلح مع اخيك فهاليوم الموضوع يعني مو عبثي وليس يعني مش عبثي الموضوع و... وعايم بس بقدر ما في اولويات احنا بنحط اولويات بحياتنا الاعتياديه فكم بالاولى بحياتنا الروحيه وبعلاقتنا مع الله محتاجين نرتب الاولويات يمكن مبدا انا بحكي عن نفسي بحاول قدر المستطاع انه بتبعه وحابب اشوف رايك يعني يسوع كان بيفوض كان عنده مبدا التفويض صح يعني انا ك كاشرف كقسيس وكأب وكراعي و وكنت قبل كده مهندس برامجيات فانا انا يعني لغايه ما تفرغت للخدمه طب انا غير قادر هاليوم انه to handle everything وفي اشياء لازم يمكن احنا نفوضها صح يعني بطرس قال ليس جيدا انه آه لا يصلح انه انه احنا آه نترك خدمه الكلمه ونقوم على خدمه الموائد فانتخبوا لنا وانتخبوا سبع رجال آه مملوئين حكمه ومملوئين بالروح القدس ما رايك بمبدا التفويض هاليوم حتى واحده من الطرق نفتدي الوقت التفويض نعم التفويض انا اقول بس مثل وبقول لك على التفويض حاجه في واحد في البيت عنده الجلده بتاعت ال- الحنفيه بتاعت اه الصابون ال- الواشر نسميه ضايعه الواشر آه.
يعني مش قافله كويس فبتنقط فبتنقط ميه فقال لك مش مشكله يعني تنقط ميه خلاص تنقط في اخر الشهر كان دافع فاتوره كبيره اه لان كان هو الاول بيفكرها ايه نقطه ميه لكن اتاري نقطه ورا نقطه ورا نقطه بتعمل كميات مهوله ادفع ثمنها بقى ادفع ثمنها كان بالاولى ان يجيب الحنفيه دي وفكها وركب لها جلده مظبوطه علشان الميه ما تضيعش ما كانش تغرم الفلوس احنا مرات كتير بنعمل زي الحنفيه دي صح.
معلش معلش وترى الوقت عامل زي النقط بيروح مني وابص الاقي سنين العمر ضاعت للاسف من غير ما أنا أستخدم الاستخدام الحسن كما يجب أن يكون أما من جهة مشاركة الوقت للآخرين فده أمر مهم وخاصة للي هم عندهم عمل متسع يعني مثلا هدي مثال موسى باعتباره قائد وباعتباره مخلص لإسرائيل الأعباء كلها اتحطت عليه فحميه أو حماه لما شافه مرهق ومجهد ي- يثرون يا- يثرون، اه يا.
قال له ما, يس- ما تعملش كده ده فترة عمرك تأثر اشرك آخرين معاك وانت خلي المسائل الكبيرة ليك لكن قسم ودي كانت حكمة إنسانية مظبوطة ما ينفعش مثلا أنا كخادم ورايا أعباء كتير أوي أوي أشيل كل الشيلة ده هيقلل من النتاج لكن دي معلش وده نوع من الأنانية صحيح.
الإنسانية في داخل الإنسان صحيح.
لكن لازم أتلمس آخرين وأشركهم معايا في الخدمة أولا يخففوا الضغط عني ثانيا أيساعدوني في استغلال الوقت بطريقة صحيحة ثالثا أننتج إنتاج رائع وجميل رابعا هم هيفرحوا معايا ويشاركوني في البركات اللي استفدنا بها بالوقت وبالتالي أنا قدرت أستخدم الطاقات الأخرى في فائدة الآخرين أيضا وهذا اللي عمله يسوع صح يعني تلمذا تلمذ 12 وقال إذ كل سلطان قد دفع إلي بعدين اذهبوا إلى العالم أجمع نعم. آه وكرزوا بالإنجيل وبلوقا 10 نقرأ مو فقط آه 12 لكن 70 آه أرسل 70 شخص وأعطاهم سلطان تدرسون الحياة والعقارب ف- فمبدأ التفويض مبدأ كتابي جدا لأنه نعم. أنا هاليوم مش هقدر أغسل السيارة وأكون قسيس وأكون مهندس برامجيات و... وأقص العشب أنا و... أو الجراس وحموت يعني بالأخير صح يعني ف... فأنا بعرف ال... السؤال لحضرتك إزاي أعرف أنا ال... يعني الأشياء اللي ممكن أفوضها والأشياء اللي لازم أنا أو أو حضرتك ك... كخادم للإنجيل لازم تعملها الأهم والملح المهم والملح كي- كيف ترتب ال- كيف تميز هرجع للحنفية تاني معلش يعني الحنفية ببيتي باظت ومش- وأنا ماليش في القصة دي أجيب أنا بتاع ده مفتاح ومفك وأقعد أعمل الحنفية هتاخد مني 24 ساعة ومش هتتصلح صح.
لكن لا دي مش شغلانتي يبقى إذا هتصل بشخص متخصص وبقول له من فضلك الحنفية عندي بتنقط ميتها على صلحها بيجي لأن دي مهنته ما بياخدش خمس صدقني ما بياخد خمس دقايق يفك ويركب ولا أي خدمة يا أستاذ شكرا صح. الله معاك دي مهنته إذا أنا أفعل الأشياء التي في استطاعتي أن أفعلها نعم.
أما الأشياء التي ليست في استطاعتي أن أفعلها أستدعي آخرين وما ضيعش وقتي وهنا كل واحد ليه خدمته ليه مهنته ليه عمله الخاص نستغل كل الأشياء دي هي يمكن ليك علاقة بالإرساليات والمرسلين وأحيانا ينزلوا للخدمة ببعض البلاد تبص تلاقي مثلا في خدمة من الخدمات كنا متجمعين مئات مع بعضينا فاستغربت من حاجة لقيت في ناس بيمروا على الحنفيات بيصلحوها في ناس بيمروا مش عارف على الحمامات ينظفوها في أشخاص تانيين شغالين في المطبخ يرتبوا الأشياء دي هاي في ناس تانيين عمال يوعظوا في ناس تانيين عمال يرنموا ما جيبش انا الوعظ وادخله في المطبخ هطلع لي طبيخ ما يتاكلش واخد بالك فخلية شغالة مع بعضها كل واحد بمد ايده في الشيء اللي يقدر يعمله او المتخصص فيه وده لازم نتعلمه امين آه، دكتور حليم سؤالي الجاي قد يكون شخصي شويه يعني آه، حضرتك انت اول شيء طبيب آه، او او تركت الطب يعني آه، بس دكتور بعدين آه، انت رب اسره وانت ايضا خادم للانجيل وانت بتوعظ مؤتمرات ونهضات و- وبتكتب كتب آه، ففي آية الحقيقة استوقفتني بكورنثس الأولى 10 31 يقول فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا يعني حتى على مستوى الأكل والشرب فافعلوا كل شيء لمجد الله كيف كيف أنت بتنظم وقتك شخصيا وكيف أنا ممكن هاليوم حتى الأمور الصغيرة من أكل وشرب وتصليح و انه افعلها لمجد الله اليوم انت انت الحقيقه حطيت الايه يعني اللي فيها يعني اجابه لكل السؤال ما دام انا بحط مجد الله اولا قدامي كانسان يبقى أنا بحريص على الوقت جدا وبحس إن ضياع الوقت إهانة للرب مش خطية بس لما بضيع وقتي بحس إن أنا أهنت الرب لأن إداني هبة أو عطية أو وزنة اللي هي الوقت وعاوزني أستغلها في أحسن استغلال فتبص تلاقيني مثلا أنا بسافر كتير يعني دايما معلق في الطياره فتبص تلاقي وقت مثلا في الطياره مسافر من الشرق الاوسط الى استراليا مثلا في كم ساعه 18 19 ساعه بالترانزيت ساعتين ال 19 ساعه دي لو انا قعدت على الكرسي كده اهو اتصب الملل واتضايق واقعد اقول امتى اوصل وكل شويه ابص في الساعه لكن لا انا على طول بستغل الوقت اني بفتح مجرد بس ما نط الطياره تطير هيجيبوا لنا كان العشاء ولا الغدا هاكل اللي بيوزعوه وبعد كده تلاقيني فتحت الكتاب المقدس وابتديت ادرس في الكتاب اخطط واكتب وبستغل دلوقتي غير زمان صح. زمان كنت بحط قدامي كشكول كبير او ش- دفتر كبير واقعد كده مو- اكتب بص حتى الناس اللي في الطياره ولا المضيفات بيقولوا ده عم شغال كتاب على طول دلوقتي ما فيش ما بستخدمش القلم والورقه قدام اللابتوب ما, ما, ما لا اعرف في ال games ولا بعرف في نعم.
بتاع فتلاقيني على طول بكتب ما هو يفيد الاخرين اوصل واوصل بسرعه من غير ما انا بحس بالوقت مضى ازاي فانا استغليت كل وقت السفر ما ضاعش مني انا استغليته في قراءه الكتاب ودرسه وكتابه ملاحظاتي فانا استغليت الوقت اروع استغلال لما بنزل بلد حريص جدا ان انا في اسيس وانت اعتقد شفت هذا الكلام في اسيس زيارات اه في عندنا زيارتين ثلاثه اقول لك يلا بينا بسرعه لما بروح الزياره مش تعجبني القعده والضحكه والكلمه والسياسه والاقتصاد ويضيع مني النهار كله تحت عنوان زرت زياره لا انا رايح الزياره دي لابد استغل ضروري.
الوقت في ان انا اوصل الرساله للناس دي اسال عنهم سلامتكم واخباركم وعاملين ايه كويسين هم بيحكوا الروح القدس يقول له خد الكلمه اللي قالوها دي ما بتكلمش على طول من كلامهم نفسه وادخل في سرد الكتاب وقصه الحب الالهي واختم وقتي من غير ضياع وقت اننا ناخد وقت في الصلاه ونصلي ونبارك البيت ليهم ونقول لهم سلام عشان نروح الزياره الثانيه نعم.
لازم استغل الوقت بطريقه صح والكلام ده للخدام بصفه خاصه ما تضيعش وقتك استفيد بوقتك زياره لمريض ودول اهم ناس عندي لان محتاجين للي بيلي ريقهم بكلمتين لانه حط الموت قدامه فانا كرسول رحمه لازم اروح له ولازم اوصل له الرساله واصلي معاه في اقل وقت لاني ممكن يكون الطب مانع ان انا اقضي وقت طويل معاها لان هيتعب فلازم استغل الوقت اقدم اقوى رساله في اقل وقت نعم اقوى رساله في اقل وقت مش هقرا له آه، اعمال عشرة 45 عدد ده ده انا انومه قبل ما ي- لكن لا لازم ابقى قناص شاطر اقدم هذا الشيء ففي وقت الس- المواصلات بستغل وقتي في البيت استغل وقتي في وقت لمراتي وابني في وقت ل- لخلوة الشخصية في يعني تبص تلاقي الوقت بتاعي كله مشغول عفوا يعني أنا مش ضد الفيسبوك لكن هقول حاجة بسيطة كتار قوي بيسألوني ممكن تدينا مش عارف تسموه ايه عنوان الفيسبوك بتاعك ولا حسابك ولا account ما ما- ما انا ماليش في القصه دي هاي فما بيصدقوش ان انا مش عامل فيسبوك ال profile.
ليه Yeah.
ما بقدرش مفيش وقت عندي صحيح.
انا اضيع وقتي فاقعد اشوف صوره ده وصوره دي ومش عارف ده اكل ودي طبخت ودي ما طبختش ده ده استنزاف رهيب للوقت وخطيه علينا صحيح عشان كده انا بستغل وقتي في الحاجات المفيده اللي لازم فتلاقي وقتي كله مشغول في خدمه الرب في خير وبركه الناس لابني ومراتي صحيح.
لاهلي وعشيرتي وهكذا امين ربي يبارك لك دكتور حليم واحنا بنختم حكينا على على المحاسبيه وحكينا على التفويض وحكينا على نحكي لا وحكينا على مبدا الاولويات و- وفي مبدا اخير يعني انا آه، صار لي كم سنه كنت بقرا آه، لما يسوع وكل او اشبع خلينا نحكي ادق ال 5000 صح من الرجال بعدين حكى لهم اجمعوا الكسر فلما جمعوا الكسر طلعوا 12 سله آه، فانا في عندي يعني اخذته لنفسي هذا حسيت الرب تكلم لي من هالجزئيه انه اجمع الكسر مبدا اجمع الكسر هذا المبدا انه مثلا لو انا على تريد ميل بسوي رياضه انا ممكن اسمع كتاب مقدس صح آه، او انا سايق سياره مثلا انا بجمع تليفوناتي وانا طالع مثلا على الطريق بخلص اربع خمس تليفونات مش راح اقعد بالبيت على الكنبايه واسوي لي نص ساعه تليفون مثلا اذا في مشكله او اذا في زياره او اذا في شخص محتاج سؤال ف- فممكن نسوي شغلتين بوقت واحد طبعا اذا امكن يعني مش مش آه، مش حاكل ساندويتشه وانا بسوي عمليه جراحيه مثلا آه، بس مرات ممكن نسوي شغلتين في ان واحد من مبدا اجمعوا الكسر في عندي صديق بيكتب مقاله بمجله مسيحيه فمره سالته قلت له انت من وين تجيب الوقت قال هو ساكن بالقاهره فقال انا ل- انا ورايح على الشغل في كم اشاره اللي هي red light سماها رخمه يعني اللي بتقعد فيها كذا مره فقال انا بطلع ورقه وقلم وبكتب وانا بالاشاره لما برجع بالبيت بنقحها فاظن مبدا آه، اجمعوا الكسر مبدا كتابي ايضا من كلمه الله ممكن هاليوم نستفاد منه ما اكيد اكيد موضوع المبدا ده مفيد ومفيد للغايه ان انا ال ال الوقت يعني انا ادي مثال على اللي حضرتك قلته لما بسال واحد سؤال انت بتقرا كتابك المقدس يقول لي اجيب وقت منين فبقول له طيب حضرتك بتروح شغلك ماشي يقول لي لا بروح بالسياره طب بتاخد قد ايه وقت وانت في السياره عشان توصل يقول لي ساعه ساعه ونص اقول له حط سي دي صح تسمع في الكتاب ساعة ونص تخلص تخلص خمس أصفار على الأقل صحيح.
من الكتاب المقدس يبقى إذا ما عندكش عذر يبقى نظام اجمع الكسر انك تستفيد بالوقت ما تضيعوش في سيارتك تقدر تسمع كلمة الله في سيارتك تقدر تسمع عظة وهكذا استفيد بالوقت بأي صورة من الصور وما تضيعش وقتك وبعدين في نفس الوقت يعني انت اشرت للتليفون انا عاوز اقول كلمتين على التليفون انا دلوقتي واحد بيتصل بيا الو ايوه معلش يا اخ حليم انا عايز الحقيقه احكي معاك اتفضل فبيحكي معايا الاقيه عاوز يشرد قصه حياته انا بقاطعه معلش يعني بقول له لو سمحت ادخل في الموضوع اللي انت عايزني فيه خلي اسرارك لنفسك لو هيرغي كتير اقول من فضلك تاني قول لي اللي انت عايزني فيه لما يقول لي مثلا المشكله دي بتواجهني اساعده الايه دي مش فاهمها ابتدي اتكلم معاه واشرحها لكن عشان يرغي معايا ساعه وضيع الوقت انا اسف انا غلطان مش هو الغلطان واحد اتصل بيا وبيحكي فبقول له يا اخي حرام عليك ليك ساعة بتتكلم قال لي انت هتدفع الفلوس ولا انا قلت له لا انت بتدفع الفلوس بس انا ودني كمان ما هي صفيحة زبالة ترمي فيها كل حاجة صحيح لازم اثر في مشوارك فلازم نكون حازمين مش اسيب نفسي في التليفون انا عارف بعض السيدات بيطبخوا في التليفون نعم.
وده ما يصحش بصراحه يعني لازم نستغل الوقت استغلال صحيح لان الوقت عطيه من عطايا الله لينا لازم نكون امناء في هذه العطيه امين امين الرب يباركك دكتور حليم واحنا بنختم مش حابين ال... احنا بنختم عن اداره الوقت مش حابين الوقت يسرقنا آه، بس حقيقه حلقه مهمه لل... مثل ما حكينا للكبير وللصغير لل... مهما كان هاليوم آه، وظيفته او شغله او او قامته الدينيه او بعلاقته مع الله فهو ما يزال جزء من عائله ما هو هو ما يزال جزء من كنيسه وهو ما يزال ابن او بنت لله ومحتاجين انه اداره للوقت بكل هاي الدوائر، ربي يباركك احبائي المشاهدين صلاتنا انه هاي الحلقه تكون سبب بركه لحياتك وتشجيع لحياتك وصلاتنا اليوم نتعلم هاي المبادئ الروحيه بالتعامل مع الوقت حتى يكون عندنا اداره جيدة وأفضل للوقت وبالتالي يكون عندنا وقت لنفوسنا ولأولادنا ولصحتنا ولربنا ولخدمتنا كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم